بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي الرحمة وأصدقاء برنامج نبض الحياة في هذا الظرف الاستثنائي سأبدأ بداية مختلفة نوعا ما ويمكن أحلى بداية الكلمات التي قالها فضيلة الشيخ حسان قبل البرنامج أذيعت مصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطفا ويرعاها ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها فالشمس عين لها والليل نجواها هي فعلا بلد الأمن والأمان بإذن الله بلد الأطهار الأخيار الأبرار بلد العلم بلد الحضارة التي امتدت على ألاف السنين ومصر تمرض فعلا كما قال فضيلة الشيخ لكنها لا تموت وقد يضطرب إيقاع نبضها لكن نبض الحياة متواصل مستمر بإذن الله يمكن بنحاول نطلع من هذا الجو المحبط وهذه الظلال القاتمة التي تحيط بمصر ونحاول نعمل حاجة تفيد الناس احنا نتحدث في برنامج نبض الحياة من القلب وعن القلب عن القلب والأوعية الدموية وحديث يصل إلى القلب لأنه من القلب وإحنا مستعدين لتلقي أي استفسارات ونساعد أيضا في علاج بعض الحالات كل ما يخص القلب والأوعية الدموية والشرايين والأوردة عن الدقات عن الدعامات عن الدوران عن السريان عن الجلطات عن غشاء القلب عن الصمامات عن كل ما يخص القلب في الصحة والمرض عن تلك المضغة الصغيرة التي فيها سر الحياة ونبض الحياة والتي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ويمكن النهاردة بتكلم عن موضوع أول مرة أتكلم عنه اللي هو الأوردة ودوالي الساقين احنا عارفين ان الدورة الدموية بتاعة الجسم فيها نوعين شرايين وأوردة والشرايين دي بتحمل الدم النقي والأوردة بتحمل الدم غير النقي أو الدم الأزرق ويمكن لو حبينا نشبهها نقول مثلا كأنها المواسير الأوردة تعتبر زي مواسير الصرف لأنها بتعود بالحاجات المخلفات والشرايين هي مواسير المياه التي بتجيب المياه النقية فالشرايين تعتبر مسؤولة عن السبلاي النقي أو الإمداد بالغذاء النقي اللي فيه الأكسجين والأوردة تعتبر المواسير الصرف التي تحمل المخلفات بتاع عمليات احتراق الغذاء الإعجاز في خلق الأوردة إن حاجة جميلة جدا يعني مثلا مع ضخ القلب الشرايين جدارها عضلي فبتبقى مع اتجاه الجسم فبتنزل مع الجاذبية فما فيش مشكلة طب الأوردة اللي أجدارها رقيق وبتطلع الدم فيها عكس الجاذبية عشان يوصل للقلب الواحد وهو واقف مثلا ازاي الوريد اللي هو جداره رقيق ما فيهوش عضلة الدم يطلع فيه عكس اتجاه الجاذبية رغم ان الجاذبية بتجذب الدم لتحت فلما تشوف فسيولوجيا الدورة الوريدية تقول تبارك الله أحسن الخالقين جدار الوريد فيه صمامات بمعنى أن أي مسافة بيقطعها الدم في عكس الجاذبية بيقفل هذا الصمام عشان تحافظ على المسافة اللي انت قطعتها الأوردة فيها عضلات هيكلية بيستفيد بقى من المضخة بتاعت العضلة الهيكلية يعني نفس العضلة اللي هي موجودة مثلا بتاعت سمانة الرجل عضلة الذراع عضلات الهيكلية اللي في الجسم كله دي بتنقبض فبتساعد على ضخ الدم في الاتجاه العكسي عكس الجاذبية أيضا فيها الخاصية الفيزيائية بتاعت الخاصية الشعرية ايه الخاصيه الشعريه انت لو جبت اناء مملوء بالماء وحطيت فيه انبوبه رفيعه دقيقه جدا فوقفتها هتبص تلاقي الميه تمشي فيها عكس الجاذبيه بدون ضخ ففيها هذه الخاصيه الشعريه ايضا في حاجه جميله جدا وهي عمليه الشهيق عمليه الشهيق دي بتعمل ضغط سلبي زي عمليه شفط يعني الواحد بياخد نفس بتاعه الشهيق بينتفخ الجدار الصدري القفص الصدري بيتسع الحجاب الحاجز بينزل لتحت فبيبقى في ضغط سلبي بيعمل عملية شفط سحب للدم عكس اتجاه الجاذبية الأرضية أيضا دي من الحاجات الجميلة جدا أيضا القلب في عملية الريلاكسيشن عملية الانبساط بيبقى فيه نوع من الضغط السلبي اللي بيساعد على ان الدم يرجع في عكس اتجاه الجاذبية الأرضية إذا لما عمل المولى عز وجل الدورة الوريدية وحط الأوردة عكس الجاذبية الأرضية ادى الوسائل التي تساعد ان الدم يطلع لفوق وما يحصلوش عملية ركود وتجمع واستجنيشن بالانجليزي تحت ايه اللي يخلي الدم يتراكم تحت ومن هنا تنشأ الدوالي اذا الدوالي عبارة عن وريد ما بيمشيش بالطريقه الفسيولوجيه يبقى يحصل فيه تمدد ويحصل فيه ان الدم يتجمع فيه ويظهر في الاول على هيئه شعيرات بسيطه في الجلد بعد شويه تتمدد في المراحل المتقدمه تلاقي شكلها بتبقى عامله زي شكل التعباني كده فيها ت- متلويه وبيبقى منظرها بالنسبه بالذات للسيدات آه، منظر بيبقى مزعج شويه ومنظر آه، غير جمالي المشكله مش في المنظر الجمالي آه، قد ما هي مشكله لو كانت الاورده العميقه هي اللي حصل فيها تلف في الصمامات والوريد يبقى فيه تجمع فبيدي فرصه لحصول جلطات في الاورده بتاعت الساق وجلطه الساق يمكن اهم مشكله بنخاف منها في حالات الاورده لان جلطه الساق ممكن تدخل عن طريق الوجف الوريد الاجف السفلي اللي بنسميه ال IVC او ال inferior vena cava وده بيصب على طول في الاذين الايمن اللي بيصب في البطين الايمن اللي بيودي على الشريان الرئوي اللي بيودي على الرئه اذا جلطه الساق اللي هي تحت ممكن آه، تنتهي بجلطه في الرئه وجلطه الرئه ساعات اعراضها بتختلط مع جلطه القلب يعني بتبدا بوجع جامد جدا في الصدر وممكن يحصل معاها نهجان وممكن ضربات قلب سريعه واحيانا لا قدر الله لو كانت جلطه كبيره بتكون يعني مميته وقاتله عشان كده مهم جدا اي اعراض في الساقين غير طبيعيه الواحد لو حس بوجع في سمانه الرجل مش متعود عليه وخاصه لو لاقيها ب- بتتخن شويه او بتحصل فيها تورم ولو لقاها آه، بتسخن شويه ولونها بيتغير يبدا يفكر ان في جلطه في الوريد وهذه الجلطه لازم تتعالج بسرعه لانها لو اهملت ممكن تنتهي بجلطه في الرئه وجلطه الرئه زي ما انا قلت ممكن تنتهي بمشاكل كبيره جدا. ده لو كان حجم الجلطه كبير وكان مفاجئ. احيانا الجلطه ممكن تحصل على هيئه جلطات صغيره ما تعملش هذه المشكله وتعدي من غير ما تتشخص وتنتهي بارتفاع في ضغط الشريان الرئوي. واحنا عارفين ضغط الدم المرتفع اللي هو في الشرايين الطرفيه ده نتيجه آه، الاورطه والشرايين لكن ضغط الشريان الرئوي ده يعني يمكن اشد في علاجه ولغايه دلوقتي ما وصلناش لطريقه لعلاجه ناجعه وشافيه زي الضغط العادي يمكن ارتفاع الضغط العادي الشرياني ارحم 100 مره من ارتفاع ضغط الشريان الرئوي اذا مشكله بسيطه في الوريد ممكن تبدا بالتمدد وتنتهي بدوالي ولو اهملت ممكن تنتهي آه، بجلطه في الوريد وهذه الجلطه لو ما تشخصتش وما تعالجتش ممكن تؤدي الى جلطه في الرئه وجلطه الرئه لو اهملت ممكن آه، لو ما سببتش آه، مشكله حيويه ممكن تؤدي الى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي وزي ما قلت ضغط الشريان الرئوي ده عمليه صعبه جدا بيؤدي الى آه، هبوط البطين الايمن وتمدد البطين الايمن وينتهي بهبوط وفشل في عضله القلب وخاصه البطين الايمن وتلاقي بعض حالات بتجيلنا بتبقى حالتها صعبه جدا. ايه اللي يعمل دوالي وتمدد بقى؟ في ناس بتتولد عندها استعداد لكده اللي هو الاستعداد الوراثي. احيانا الحمل ممكن يؤدي الى دوالي في بعض السيدات ويختفي بعد الحمل او يقل لكن في بعض الناس بيكون عندها استعداد فتبص تلاقيها تبدا في الحمل واذا تكرر الحمل تنتهي بالدوالي. عملية الإمساك دي برضو من الحاجات اللي بتخلي الدوالي آه، زيادة عملية الوقوف فترات طويلة وخاصة اللي هي بتلبس بقى على الموضة بقى وبالكعب العالي الوقفة فترة طويلة دي ممكن تؤدي إلى حدوث الدوالي وتمدد الأوردة بتاعة الساقين إذا عملية الدوالي دي عملية مزمنة وبتتم عبر الوقت لذلك الناس اللي هي طريقة عملها مثلا اللي هو بتحتاج ان هو يقف فتره طويله مثلا رجال الامن مثلا اللي بيشتغل مثلا في قهوه واقف طول الوقت كده طبيعه عمله بتبقى واقف على مكنه وعلى جهاز بيكون واقف طول الوقت او طول النهار برضو قاعد على كرسي وتلاقي رجليه كده عموديه آه، ده انا بنصحه ان هو آه، يحاول آه، يحرك رجليه كل شويه آه، يحاول لما يروح البيت ما يقعدش على كرسي بنفس الطريقه لا يمدد رجليه ويحط مخده تحت رجليه يخلي الرجل عاليه عشان يدي فرصه للاورده ترتاح وان الدم يكس يمشي آه، عكس الجاذبيه بسلاسه وما يديش فرصه لتكون الدوالي. اذا الوقوف الطويل ده ممكن يؤدي الى حدوث الدوالي. ايضا النمط الغذائي يعني احنا نمط الغذاء بتاعنا اتغير جدا واصبحت الاطعمه اللي هي فيها السبايسي الفلفل والشطه اللي فيها سبايسي اللي هي حراقه شويه دي بتؤدي الى عمليه ان الواحد في عمليه ال- الاخراج يكون في حزق شويه او تعنيه آه، دي ممكن تنتهي بعد الوقت آه، بحدوث الدوالي. والدوالي مش لازم تبقى في الساقين يعني في دوالي ممكن تيجي في المريء ودي بتبقى نتيجة الكبد دي قصة تانية أيضا ممكن يحصل دوالي في اللي هو المستقيم أو فتحة الشرج ودي اللي هي اسمها البواسير ودي مشهورة باسم البواسير لكن أشهر الدوالي اللي هي دوالي الساقين وزي ما أنا قلت لحضراتكم هي بتهم أكتر السيدات لأنها بتعمل عملية يعني نوع من المظهر الجمالي طيب أول اتصال النهاردة فوزي السلام عليكم
وعليكم السلام يعطيك العافيه دكتور أهلا بحضرتك انا عامل عمليه شبكيات قبل شهرين شبكيات في الشريان التاجي اه في الشرايين التاجيه أربع من امتى شبكيات.
من امتى آه، شهرين ان شاء الله اه آه، الدو... الد- شبكيات دوائيه او دعامات دوائيه ولا دعامات عاديه شبكيات لا يسكر كام واحده اربعه اربعه كتير قوي في سكر وضغط اربعه في كل الشرايين في سكر اه في سكر وفي ضغط عضله القلب اخبارها ايه
هبط القلب قالوا لي منيحه كام في المية تعرف الرقم ما بعرفش لا.
طيب ايه المشكلة دلوقتي أنا بشعر في نهجان في نهجان عندك اه حصل بعد بس الد...
نام على ظهري ما بتقدرش تنام على ظهرك وبتضايق وصوتي دائما الصوت رايح يعني طب المجهود بتاعك اخباره ايه المجهود اخباره ايه المجهود اه انا مقعد تقريبا مفيش مجهود لكن لما بتنام على ظهرك بتتعب حاول تحط أضرب على مخدتين طول لازم اقعد اه وانزل رجلي على جنب التخت اه كده عضله القلب بدات تتاثر بغض النظر عن الرقم اللي طالع في الموجات الصوتيه طب اتفضل وانا هشرح لحضرتك ايه اللي يساعدك ان النهجان ده يقل ويا ريت لو تقدر تيجي نشوفك يبقى كويس جدا لكن انا هديك النصايح المفيده محمد من القليوبيه السلام عليكم وعليكم السلام دكتور انا من سنه 99 عامل الموبايل سمومين علي صوتك يا محمد شويه ميترالي ومن 98 علي صوتك شويه يا محمد عشان نسمعك مش دكتور ما انا عامل عمليه تبديل صمامين الاورطه والمتولي الميترالي والاورطه من امتى م?
من امتى يا محمد من سنه 99 انت عندك كام سنه دلوقتي عندي 35 سنه كم- كان عندك كام سنه ساعتها م?
كان عندك كام سنه تقريبا كان عندي ساعتها في 21 سنه 21 سنه يعني من 14 سنه تقريبا من يعني 14 سنه اه وباخد علاج السيوله وعلاج للضغط و...
ايوه ايه في في 2008 كنت هيحصل لي حالات آه، اغماء وتشنج اللي حصل في 2008 اغماء وتشنج اغماء وتشنج وكده اه عملت رسم للمخ وفحص للمخ اه ما المخ ما فيهوش حاجه بس باخد علاجات لل- للتشنج والاغماء والحاجات دي ودكتور رحت لكام دكتور مخ واعصاب قال لي اللي عندك المخ ما فيهوش كهرباء ومخ كويس دكتور القلب يقول لي القلب كويس ما فيهوش حاجه لا دي كهربة القلب طالما اغماء وتشنج والمخ سليم يبقى دي اختلال في كهرباء القلب يبقى انت عايز علاج تظبيط لكهربة القلب ما زال الاغماء والتشنج موجود الاغماء م- التشنج ما بيحصلش بس اوقات كده ببقى شغال الاقي جسمي زمايلي كلهم يحوطوني وفي البيت نفس النظام والاقي وشي يزرق كله كله يحس ان انا اتغيرت خالص انت عندك اختلال في كهرباء القلب بتحصل كل قد ايه بقى القصة دي يا محمد يعني ممكن في الاسبوع تحصل مرتين مرتين في الاسبوع هنحتاج نعمل لك رسم قلب مستمر على الاقل مرتين يعني 48 ساعة و 48 ساعة على امل ان احنا آه، نشوف اللي بيحصل في كهربة القلب وقت الاغماء لان غالبا عندك اختلال في كهرباء القلب هو اللي بيخلي الدم ما بيوصلش للمخ وده اللي بيعمل تشنجات ويمكن انا في كذا حالة شفتها بهذا الشكل بتيجي عليها التشنجات والسبب القلب المخ ايه اللي بيعمل فيه تشنجات ان نقص الدورة الدموية اللي طالعه للمخ طب مين اللي بيطلع الدورة الدموية للمخ هو القلب فلو حصل اي حاجة تؤدي الى عملية آه، تراجع في ضخ الدم للمخ هيحصل آه، التشنجات فمهم جدا مهم جدا فحص كهرباء القلب عن طريق رسم القلب المستمر طيب طيب انا هاخد امة الله اتصال عشان معاش رصيد وبعد كده جاوب على بقية الاسئلة
السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ازي حضرتك يا دكتور ازيك تشحني الاول قبل ما تتصلي
معلش ماشي. طيب.
حضرتك آه، معلش انا بقالي حوالي سنتين اتنين دلوقتي بقى لسه عند الدكاتره بيقولوا لي ما عندكيش اي حاجه خالص طيب خير بس في دكتور منهم قال لي عندك آه، ارتخاء في الصوم المترالي بس ما بيعملكيش اي قلق عندك فانا دايما دايما صدري الشمال وجاني وبدراعي ودايما بتجيني نغزه تحت صدري من تحت ومن فوق كده في وسط صدري ودايما حاسه ان انا عندي هبوط عندك كام ودايما حاسه ان سنة؟
انا مجهده عندي كام انا سنة عندي 34 سنه بالظبط بالظبط ولا مقللة شوية لا بالظبط بالظبط مش زي الرصيد طيب ماشي طيب فانا فده- فانا مش عارفه اعمل ايه عملتي نفسيتي موجات تعبانة صوتية أوي اخر أوي.
مرة امتى عملت موجات صوتيه وعملت مجهود اللي هو الرسم مجهود بال آه، ارتخاء في الصمام من غير ارتجاع ارتخاء من غير ارتجاع لا ارتخاء ارتخاء من غير ارتجاع عملت رسم قلب بالمجهود برضو مفيش اي حاجة هي الحالة دي بتجيني ممكن تجيني آه، يعني كل 10 ايام مرة بس انا باخد امدرال 10 دلوقتي من ساعة ما خدته الحالة دي ما جاتنيش خالص اللي هي نبضات القلب السريعة جامد جامد تمام.
بحس ان انا مش قادرة اخد نفسي بس لما باخد الاندرال بس انا بقالي سنة يا دكتور باخد الاندرال دون يعني انا تاني ماشية عليه على طول ولا اعمل ايه طيب اتفضلي انا خلاص عرفت السؤال بتاعك خلاص متشكرة يا دكتور مع طيب السلامة.
آه، هجاوب على السؤال اللي من فلسطين الاول ده سؤال مهم جدا هو ركب آه، دعامات هم في بعض البلاد العربيه يسموها شبكات وبعض البلاد الثانيه يسموها شبكيات في مصر بنسميها دعامات والانجليز وكل العالم بيسموها stent stent اللي هي يعني دعامه فهي الترجمه المصريه يمكن اقرب ترجمه يعني لكن هي عشان شكلها زي الشبكه هي كده زي الشبكه هي عباره عن زي سوسته فمع مغزوله زي الشبكه فبيسموها شبكه او شبكيه في البلاد العربيه لكن في مصر احنا بنسميها دعامه آه، بالظبط الترجمه الدقيقه وهي آه، دعامه لانها بتدعم جدار الشريان يعني لما الشريان التاجي بيحصل فيه ضيق بدخل انا البالونه بتفتح الشريان لو ما حطيتش حاجه تسند الشريان ده دعامه تسنده تدعمه هيحصل ضيق تاني فبنحط الدعامه عشان تسند الشريان عشان ما يحصلش ضيق السؤال بتاع الاخ فوزي بيقول ان هو بعد ما عمل الدعامات عنده النهجان فظيع ما بيقدرش ينام على ظهره بيضطر يقوم يقعد وينزل رجليه ده معناه ان في هبوط في عضله القلب وظيفه البطين الايسر ده لازم ياخد ادويه مدره للبول ب- ب- بقوه وبتركيز شديد ولازم يقلل الملح جدا ولازم ياخد ادويه تقوي عضله القلب واذا اتضح ان عضله القلب بالموجات الصوتيه ما بتستجبش لهذا العلاج والنسبه بتاعتها اقل من 35% بنراجع رسم القلب وبنشوف اذا كان في نشاط الكهربي غير متناسق واذا كان اللي هو الحاجز بين البطينين بيشتغل بمعزل عن الجدار الجانبي يبقى نحتاج الجهاز المعجزه اللي انا اتكلمت عليه قبل كده اللي اسمه CRT او الجهاز المنظم الكهربي الثلاثي اللي هو احدث حاجه توصل فيها العالم لعلاج هبوط عضله القلب الاحتقاني بعد ما بنصلح الشريان التاجي ونلاقي العضله تعبانه بنعمل هذا الجهاز ويمكن انا ناس كتير بتجيلي يا دكتور همشي ببطاريه اقول له طيب انا عندي مشكله في النظر لابس نظاره واللي عنده مشكله في الودن حاطط سماعه ايه المشكله ان انت لو قلبك اللي هو اهم عضو في الجسم اللي هو موتور الجسم محتاج حاجه تساعده شويه تنشطه نزرع البطاريه ودي عمليه بتتم تحت تاثير بنج موضعي وما بتحتاجش جراحه قلب مفتوح ونتائجها كويسه جدا في الحالات اللي هي بن- بيتم اختيارها بعنايه لدرجه ان الدراسه اللي اتعملت سنه 2000 ده كان بحث كبير جدا اتعمل على الاف من المرضى في multi-center trial يعني في كذا حته آه، سموها المعجزه الجهاز المعجزه لان لقوا ناس ك- كتير جدا بتتحسن بعدها واللي ما كانش بيقدر يمشي خطوتين بقى بيمشي وبيطلع وبيتحرك وبيستعيد نشاطه وبيقل فتره دخوله للمستشفيات ونومه بيتحسن وما بيحتاجش يعلي المخدات اخي فوزي لازم تعلي المخدات وانت نايم يعني تحط ثلاثه او اربعه لغايه ما الميه تنزل من جسمك وما تاكلش مخللات خالص وتقلل الملح لان احنا احتياجاتنا من الملح ما تزيدش عن 6 جرام في اليوم لكن طبيعه الشعوب العربيه بتحب الملح واعتقد وانتوا بقى في فلسطين بلد الزيتون هتلاقي آه، عندكم بقى المخللات آه، بتبقى عليها اقبال يعني يا ريت تقلل ال- المخللات ومن هنا طبعا آه، غزه وفلسطين وكل احبابنا واصدقائنا واعزائنا في آه، يعتبر آه، غزه وفلسطين والبلاد اللي هي المقدسه وتعتبر يعني مسرى المصطفى صلى الله عليه وسلم آه، القدس يعني وتعتبر يعني ثاني الحرمين يعني فهي آه، مهمة جدا لينا وعزيزة على قلوبنا يعني آه، آه، بالنسبة للحالة الثانية بتاعت ارتخاء السموم اليترالي اللي هي عمة الله آه، ارتخاء السموم اليترالي أنا اتكلمت عنه قبل كده لكن كل حلقة وكل يوم في العيادة أو في معهد القلب أو في الحياة العادية يجي لي اتصال عن ارتخاء السموم اليترالي وزي ما انا وريتكم في الحلقه اللي فاتت وبرضه هضطر اجيب تاني واوريكم الصوم اليترالي شكله ايه وازاي بيحصل فيه ارتخاء آه، البطين الايسر م- متصل بالاذين الايسر عن طريق بوابه من ضرفتين المفروض لما بيحصل انقباض الاذين الدم بيجي بيقفل هذا الصمام مفيش دم يرجع تاني للاذين الايسر من البطين الايسر في بعض الناس بيبقى عندها الصمام ده لما بيقفل بيتني على نفسه زي الباب الاكورديون كده ممكن يتني سنه كده فالتانية دي هي اللي بتعمل النغزة واللي بتعمل ضربة القلب الساقطة وبتعمل ساعات تسارع في نبض القلب وبتعمل وجع وساعات بتعمل نهجان وفي حالات كتيرة جدا وبالذات في ال- البنات والسيدات اللي هم رفيعين جسمهم رشيق بتلاقي الصمام ده مرن جدا فبتعمل هذه الأعراض باستمرار وبتبقى منغصة لكن دايما انا بطمنهم بقول لهم لا ما تقلقوش دي حاجه ما تقلقش يعني حاجه ممكن التعامل فيها بسهوله وما تقلقش يعني آه، بالنسبه للاندرال او الكونكور اللي بيسموها مضادات البيتا هذه الادويه بتقلل الضربه الساقطه بتقلل النبض السريع ومفيده في حالات ارتخاء الصمام الميترالي امتى انا بقلق من ارتخاء الصمام الميترالي في حاله واحده لو في ارتجاع والارتجاع ده بدا بيزيد كل شويه يبقى احنا كده ممكن نحتاج تدخل جراحي لكن لو مفيش ارتجاع يبقى الموضوع بسيط وسهل التعامل معه طيب اي درجه من الارتجاع تقلق اي درجه من الارتجاع ما تقلقش لكن امتى تقلق لو انت رايح لدكتور السنان ولذلك النصيحه الذهبيه بتاعتي اللي نفسي تكتبوها الناس اللي عندها ارتخاء في الصمام الميترالي وعنده ارتجاع في الصمام وانا يمكن بيجي لي كل يوم اتصالات كتير يقول لي انا رايح لدكتور السنان يا دكتور وانت قلت ان هو قبل ما تروح للسنان لازم تاخد مضاد حيوي طب انا هاخد المضاد الحيوي ازاي فبشرح له مهم جدا قبل ما تروح لدكتور السنان الناس اللي عندها ارتخاء في الصمام الميترالي ولو حتى ارتجاع بسيط لازم ياخد مضاد حيوي مكثف قبل وبعد ويستمر ساعات لغايه 6 ايام او 10 ايام لان دي بتمنع الالتهابات لان هذا الصمام اللي فيه العيب البسيط ده او الـ defect البسيط ده ممكن يؤدي الى جذب الميكروب ويحصل التهاب في الصمام الميترالي بنسميه endocarditis ويزيد الارتجاع وفي الحاله دي ممكن نحتاج تدخل جراحي طيب طيب ام بسنت من اسكندريه وطمنيني على اسكندريه واحوال اسكندريه ان شاء الله تكون استقرت الامور ومصر كلها ان شاء الله الحمد لله تستعيد السلام والامن والامان امين يا رب امين يا رب نسال الله ان يزيح الغم يا رب امين يا رب لو سمحت يا دكتور انا عندي بحس بنهجان باستمرار عندك كام سنه 30 سنه 30 بطلع السلم لو آه.
عملت اي حركه عندي نهجان من امتى النهجان ده والله يا دكتور يعني كان فتره الحمل زاد معايا اه لحد الان وكان عندي دوالي خصوصا ده في دوالي في السماعة.
الساقين اه زادت بعد الحمل زادت اه بعد الحمل
بت فيها وجع جامد وتورم في الرجل هو ما فيهاش وجع بس فيها تورم ماما سطحيه ولا عميقه هي كانت ح- كانت عميقه فتره الحمل لا اصل انت عملت دوبلكس عليها اصل لازم ت- تبان بالاشعه يعني لا انا ما بنحتاج عملتش اي حاجه فيها بس لا، بصي، كشفت- لو عايزة تعرفي كشفت هي على مؤثرة؟
الدكتورة.
الدوالي السطحيه دي ما بنقلقش منها خالص هي اللي ما احنا انا كنت بنقلق كشفت فالدكتوره كانت قالت لي عايزه تتعمل بس انت دلوقتي حامل ما ينفعش اعمل لي طيب خلاص ما المفروض ان هي بعد الحمل بتقل او بتتراجع اه هي قلت بعد الحمل بس فيها لسه موجوده ما انا بقول لك دي لو انت عايز تطمني عليها لازم تعملي آه، حاجه اسمها موجات الدوبلكس عارفه زي الاشعه التلفزيونيه السونار اللي بنعمله على البطن اه زي الموجات الصوتيه اللي بنعملها على القلب في برضه موجات صوتيه بنعملها على الاورده والشرايين بتاعه الرجلين آه.
وبنقدر نعرف بالظبط اذا كان الوريد ده العميق اللي فيه مشكله ولا دي حاجه سطحيه آه.
لو حاجه سطحيه هتبقى سهله ممكن بالشراب الضاغط ببعض ال- الحاجات اللي انا قلتها النصائح اللي انا قلتها آه. طب بالنسبه بدواء للدكتور، انا بسيط.
كنت عملت ايكو على القلب كان يعني فتره الحمل انا كنت النهجان كان عندي عالي قوي فالدكتوره قالت لي هو الدكتور قال لي عندك ضربات القلب سريعه وفي نسبه ارتجاع في ارتجاع في الصمام اه لازم وكان ت- عندنا يا دكتور يعني والدتي جالها قطرة نفس مفاجأة بسرعة نزلناها المستشفى فحصلت الوفاة في الحال لا دي كانت جلطه في الشريان التاجي دي دي ازمه قلبيه حاده غير آه، غير اللي يعني عندك الواحد انا قلقانة من الموضوع لا ما ده.
تقلقيش ان شاء الله ما تبقيش زيها يعني إن شاء انت الله.
الضغط بتاعك اخباره ايه والله هو الضغط انا كنت بز... ايام فترة الحمل كان دايما بيبقى واطي واطي آه.
السكر لا
الدهون والكوليسترول والد- الثلاثيه والدهون لا لا لا الحمد لله مفيش حاجة هو بس ال... النهجان ما بقى- بعرفش صورة أعمل حاجة.
الدم، أخبار عندي الأنيميا إيه؟
تنميل دايما في ظهري الانيميا انيميا لا ما فيش انيميا كامل هيموجلوبين انا عملت سح- تحليل قريب آه، فترة الحمل كنت بعمله كانت الدكتورة بتقولي كويس طيب ارتجاع الصمام ده اول مره يكتشف اه هو لما عملت ايكو الدكتور قال لي اه دايما يعني أنا انت ما بحس جالكيش بالارتجاع.
آه، روماتيزم وانت صغيره وكانت اللوز بتلتهب كتير وخدت لا، البنسلين لا.
طويل المفعول لا ما حصلش لا طيب اتفضلي اتفضلي وانا اشرح لك يا ام بسنت بس بعد ما اخد اتصال منى من الشرقيه
السلام عليكم اخت منى من الشرقيه ايوه يا اخت منى الو السلام عليكم عليكم السلام
لو سمحت يا دكتور بعد ايوه اذنك انا حصل لي تمزق في الاربطه وانا ماشيه تمد تمزق في الاربطه اه في في رجلي اليمين في الركبه في الركبه اه ليه وبعدين بتلعبي خدت علاج رياضة، كده بس كورة ولا برضع.
إيه؟ نعم؟
بس مش برضع يعني طفل صغير عندي معايا طفل صغير اه بس مش في تحسن بالعكس بحمل على الرجل الثانيه برضه وجعتني وظهري دلوقتي برضه بوجعني
طب ايه اللي عمل تمزق في الاربطه انت عملتي يعني رياضه عنيفه ولا لا لا انا كنت والده وأي- وانا اثناء الحمل كانت رجليا من فوق بتوجعني اه ويعني كانت فيها ميه وبعد مين كده اللي قالك ماشية إن عندي في رايحة تمزق الشغل في الأربطة؟
وما ماشية.
في مش عملت الركبه حاجه خالص وانا ماشيه كده راح اتطقط ايه الركبه ركبه واحده ولا الاثنين ايه واحده ولا اثنين حضرتك بتقول ايه آه، في الركبه واحده ولا في ناحيتين لا هي ركبه واحده اللي حصلها التمزق لا ان شاء الله دي حلها سهل يعني بس يمكن آه، تحتاج فحوصات عند اخصائي العظام اتمنى ان ان شاء الله ما تحتاجيش تدخل آه، جراحي يعني آه، يعني هنطلع في فاصل وبعد كده نستأنف الكلام عن العلاج بتاع حالة أم بسنت اللي كان عندها ارتجاع في الصمام وعندها نهجان زائد بعد الحمل وهنتكلم على موضوع حلقة النهاردة اللي هو بتاع الدوالي وفي فيديو هنشوفه إن شاء الله بعد الفاصل
والفرحة زائدة كبرى سنعود بإذن الله والقصر ما أبهى شر يحفظنا يدعو للبهجة والبسر
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عاوز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور انت كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 وجه القمر أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز الله.
انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 555 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
رحيما بعباده الرحمة والفرحة جائزة كبرى عدنا بفضل الله والنصر
معكم من جديد في نبض الحياة وإن شاء الله يستقر وينتظم ويعتدل نبض الحياة في الكنانة الكنانة التي كما قال عنها فضيلة الشيخ حسان مصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطفا ويرعاها ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها فالشمس عين لها والليل نجواها وأنا دايما بقول أحبك رغم الحرائق والدمع والدم والوخز والنبضات الجريحة يا مصر ويمكن كنت ضيف ال- الأسبوع اللي فات في صباح الخير يا مصر وبيسألوني إيه يعني اللي خلى قلوب المصريين الأكثر وجعا الحقيقة فضائيات الفتنة وبرامج التوك شو قلت لهم حتى كلمة يعني عجبتهم بقول لهم أنا بعتبر برامج اللي هي الكلام والحوار والصراع الديكة ده اللي بتسخن الشارع وبتسرع ايقاع نبض الشارع وبتعمل اختلال في نبض الشارع دي التطور الطبيعي للمصطبه احاديث المصطبه بتاعت زمان دي ما راحتش ال- دي مهنه من لا مهنه له يعني تلاقي ناشط السياسي والمتكلم مهنه والمحلل الاستراتيجي وناس انصاف متعلمين وكله عمال يفتي وكله عمال يسخن وكله عمال آه، يعمل فتيل الازمه وفي النهايه الضحيه آه، الشباب الطاهر البريء المغرر اللي بيوجه ب- عن طريق اعلام معظمه مضل نفسي يدوا اجازه للبرامج دي 10 ايام مثلا بس كده كل حاجه هتستقر وكل حاجه هتنتظم ان شاء الله اتصال جديد السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا دكتور اهلا بحضرتك ربنا يكفينا شر الفتن جميعا يا رب امين يا رب آه، حضرتك انا مريضة ضغط وسكر والضغط عندي تقريبا بقى له 10 سنين آه.
آه، حضرتك علاجي مع الضغط ان هم يعني مثلا آه، بيديني الدكتور علاج ضغط بعدين يقول لي ده ما نفعش بيجرب معايا دواء اخر لحد ما وصلت لدواء اسمه Blokatens طب ما ده وألدوميد- ده كويس ده Blokatens آه.
100 160 على 10 طب ده كويس ده و- وتلت وتلت جرعات Aldomet في اليوم آه، كل تمام.
مره اتنين برضو حضرتك الضغط بيوصل معايا بالليل ل 200 على 190 على ده عالي 200 كده.
على 90 عالي كده عالي جدا وبعدين اخر آه، حاجه جات لي شبه ازمه آه.
آه، في الضغط وعملوا لي آه، جلسه نفس فالدكتور قال لي انت احسن حاجه تاخدي مدرات بول فاداني حضرتك ال Lasix مرتين في اليوم و Capoten 25 وطبعا ده بيعمل بيخليني اعمل تبول فطبعا ده ممكن يأذي الكلى هل بتاخدي انا اربع ادويه ضغط كده بتاخدي اربع ادويه ضغط ب- ب- باخد Capoten وال Lasix الصبح آه.
و Lasix جرعتين صباحا ومساء وبطلت الادويه الثانيه وبطل لي الادويه الثانيه خالص وقال لي ممكن الساعه 9 بالليل تاخدي Concor 5 5 لخبطه كده فلخبطه جامده فما فبرضه اقيس الضغط سيادتك الاقيه برضه 200 على 100 آه، 200 السكر على اخباره ايه 90.
دلوقتي السكر نعم.
السكر السكر حضرتك انا باخد الانسولين المعدل وظبط لي السكر الى حد ما بقيت يعني السكر كويسه مع اتظبط.
ال- الانسولين المعدل اللي هو القلم المعدل اللي بيترمي بعد جرعته ده الوزن اخباره ايه وزنك الوزن 100 و- 104 طب ما عالي الوزن كتير ما حضرتك انا عندي 62 سنه و... وتنقيص الوزن ص- صعب جدا هيبقى صعب.
يعني طب يعني بالنسبة ب- لل- بينقص بطيء ال- المخللات والملح في الاكل والحاجات دي أخبارها بقلل إيه؟
الملح يا فندم باكل وجبتين في اليوم بس ده مهم جدا لازم تقليل الملح والمخللات ايوه ما باكلهاش دي والله يا دكتور بس هو اللي تعبني آه، دايما ارتفاع الضغط هل انا هعيش على مدرات البول وبالتالي الكلى تتاذي كده لا مش هتتأذي ان شاء الله بس مش ال Lasix ده احسن دواء بالنسبه لك في حاجات امال مدرات ال Aldactone لا انا هقول لك دلوقتي اتفضلي شكرا يا فندم جزاك الله خيرا الله كثيرا يخليك.
شكرا آه، بالنسبه للضغط اللي عبد الكريم عرفني ماشي عبد الكريم قول ام شروق ام شروق
الو ايوه علي صوتك شويه الو علي صوتك السلام عليكم عليكم السلام آه لو سمحت والله يا دكتور انا عندي دوالي آه ورا الركبه انت عندك كام سنه آه عندي 47 يس.
جات لي بعد الحمل الاولاني وبس كام و40 نعم كام و40 47 47 سنه انا جسمي مليان شويه اه آه عندي دوالي ورا الركبه ورا الركبه اه وطلع لي في ال- من حوالي سنه آه، في قصبة رجلي اللي هي الشمال يعني حاجة آه.
بسيطة كده بس آه، أنا ع- مشكلتي يا دكتور إن رجليا وارمة بتورم اه بتورم الناحيتين ولا الناحيه اللي فيها الدوالي لا الاتنين بس الشمال اكتر الشمال اكتر و... ايوه وبعدين انا عندي مشط الرجل لو وقفت شويه بيبقى عالي يعني واضح اه فروحت لدكاتره كتير ورحت وعملت تحاليل انزيمات بتقفي كتير انت بتقفي كتير طبيعه عملك ولا ما بتشتغليش في البيت بس لا في المطبخ انا في البيت بس اه رابط بيت فعندي بالنسبه لي يا دكتور ما مثلا توقفيش بقى وانت في المطبخ كده حاولي ت- يعني برضه ما توقفيش يعني هاتي كرسي عالي كده وما توقفيش انا بحاول كتير يعني ان وحاولي تلبسي شراب ضاغط آه، عندي شراب الضغط الضغط بس بصراحه يعني مش بس لا ما انا عارف هو بيضايق في الصيف طب الشتاء البسيه بقى ايوه هاتي الشراب الضاغط طالما انت عندك لغايه الركبه يبقى هاتيه تحت الركبه مش لازم يبقى فوق وهاتي الناحيتين البسي الناحيتين وما توقفيش كتير وحاولي ان انت ت... لو في امساك لازم تاخدي ملين بالليل وما تاكليش الحاجات الحراقه وبالنسبه في الحمام لازم في النهايه تحط ميه متلجه على رجلك بعد في اخر الحمام لو حمام دافي تفتحي الحنفيه المتلجه الميه البارده طيب دي بتساعد ان هي حضرتك بتقلل بس يا دكتور انا وتعملي دوبلكس موجات اللي هي اشعه تلفزيونيه على الاورده عشان نشوف اذا كانت الاورده العميقه فيها مشكله يمكن تحتاجي تدخل من نوع ما بقى مثلا بالليزر او بالموجات الراديو في حاجات حديثه جدا دلوقتي بتتعمل للدوالي لكن انا ما بنصحش بيها الا لو ما استجابتش بقى للحاجات البسيطه لان نسبه عاليه جدا آه، من 40 ل 50% من الحالات ممكن تتحسن بالشراب الضاغط وبالاتباع النظام الغذائي وعدم الوقفه والرياضه وكده يعني طيب استاذن حضرتك بس يا دكتور هو الدكتور قال لي ان عندك ال- الدوره الليمفاويه مش مظبوطه فدي علاج- الليمفاويه الليمفاويه أيوة.
الليمفاويه دي حاجه غير الدوالي دي حاجه طيب تانية علاجها ايه حضرتك آه، دي حاجه تانية خالص للاسف بتبقى بتطول ومزمنه هي في تضخم جامد قوي في رجلك
لا مش كتير بس واضح يعني لل ما هو بصي لو هي ده بتبقى يعني غالبا الدوره الليمفاويه اللي بتتعب في الرجل دي بتبقى نتيجه ميكروب بيجي من زمان اسمه فيلاريا بتعمل حاجه اسمها elephantiasis زي الفيل زي رجل الفيل بس ما اعتقدش ان انت فيك الحكايه دي فلو كان حاجه بسيطه جدا آه، ممكن الشراب الضاغط برضه هيساعد الدوره الليمفاويه والوريديه اللي بينطبق عليها لكن هي لو نتيجه الميكروب او كده دي بتبقى مزمنه وغالبا ما بيبقى التدخل فيها بسيط وبنحاول نتكيف معاها ونحاول لو في ورم زياده بندي الادويه اللي بتنزل الميه والملح من الجسم وزي ما قلت لحضرتك تعملي ال- الحاجات اللي انا قلتها ما توقفيش كتير وما تلبسيش جزمه بكعب عالي وما تقعديش ع- طول الوقت كده رجليكي مدلدله لازم تحطي قدامك كده على مثلا كنبه او فوتيه كده قدامك وبالليل تحطي لحاف او حاجه تحت رجلك ترفعيها شويه آه، كل الحاجات دي بتساعد ان احنا نقلل آه، الدوالي والميه المتلجه بعد الحمام الدافي وتجنب الاكلات اللي هي فيها آه، فلفل او آه، شطه حراقه شويه والحاجات اللي هي بتعمل آه، الامساك كل الحاجات دي بتساعد على ان هي تقلل آه، الدوالي والشراب الضاغط طبعا بيفيد جدا وانا عارف ان هو بيضايق ناس كتير عشان الصيف والحر وكده لكن ممكن فتره الشتاء هيبقى مفيد جدا وفي انواع منه بتبقى قويه جدا بت- بتقلل وبتجيب تاثير كويس وبتقلل الالم وكده آه، لو في الم زياده في بعض الكريمات بتدهن وفي بعض الاقراص بتتاخد بتقلل آه، لكن لو المرحله متقدمه ممكن نضطر ان احنا نعمل آه، تدخل جراحي او عن طريق القسطره بالموجات الراديو او بالليزر اتصال جديد ماشي يا عبد حبايبي كتير ايوه عزيزه عزيزه من القاهره
ايوه اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي اسالي
آه، يا دكتور انا من حوالي خمس سنين كده
ايوه كنت اتفضلي عملت اشعه على القلب قال لي عندك ضيق في الشريان التاجي شريان التاجي ايوه وبعدين وبعدين باخد علاج باخد علاج من ساعتها بس دلوقتي لما باجي انام بالليل بحس ب- بضيق في صدري عندي كام سنه وطي بصي وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون عندي 52 سنه عندك الضغط او السكر لا
طيب إيه، عملت رسم قلب اه عملت رسم قلب برضه في اللي هو الشريان التاجي باين نعم في برضه الشريان التاجي بيقول لي
طيب اتفضلي وانا هشرح الحاله بتاعتك يا اخت عزيزه آه، نيجي بالنسبه لل- للاخت منى الاول اللي هي اتكلمت عن آه، الضغط آه، ام عبد الرحمن دي اللي اتكلمت عن الضغط منى اتكلمت عن تمزق في الاربطه فدي هتروح لدكتور العظام وهي اكيد آه، يعني هتحتاج يمكن آه، نوع من آه، التدخل آه، الجراحي احتمال كبير آه، وساعات في بعض الحالات بتستجيب للعلاج لكن دي عايزه دكتور متخصص في امراض العظام او جراحه العظام. بالنسبه لام عبد الرحمن الضغط اللي هو مش مستجيب دي مشكله كبيره جدا في المصريين ابص الاقي حد جاي لي آه، بياخد دوايين وثلاثه واربعه للضغط والضغط بتاعه 170 و180 و190 بيسموه resistant hypertension. الضغط غير المستجيب ده له كذا طريقه دلوقتي وفي حاجات حديثه جدا بس مكلفه شويه هنقولها لو الادويه فشلت بنعمل حاجه اسمها كي آه، للشريان بتاع الكلى renal artery ablation radio frequency ablation دي احدث حاجه في العالم بيعملوها في الحالات اللي زي كده بس هي مكلفه شويه لان التقنيه لسه جديده يمكن في المستقبل اسعارها تقل لكن لو ما قدمناش غير الادويه هي بتقولي الوزن انسى موضوع الوزن مش هعرف اخس فلازم تلتزم بالاكل جدا وبالنسبه للادويه الدواء المدر للبول مهم جدا اه بس ما بلاش ال Lasix لان ده فعلا تقيل ممكن يتعبك على المدى البعيد ويقلل الاملاح وبيقلل ملح البوتاسيوم آه، لكن مهم جدا تاخدي حاجه اسمها ال thiazide دي موجوده بقى في ادويه الضغط كلها الحديثه هتلاقي مثلا Capozide هتلاقي مثلا آه، Co-Tareg هتلاقي Concor Plus يعني كل حاجه فيها plus Co هتلاقي فيها ماده مدره للبول موجوده مع Ezapril Co فده معناه ان فيها دواء مدر للبول ودي الدكاتره عارفينها وعايزه تظبيط بس الجرعات يعني انت محتاجه تختاري دوايين صح وتظبطي الجرعات ايضا تمتنعي عن تعاطي المسكنات لان من اهم الاسباب اللي بتعلي الضغط وبتخليه غير مستجيب الادويه المسكنه يعني هتلاقي مثلا بالذات المصريات تلاقي الواحده ماشيه الشنطه بتاعتها فيها ادويه المسكنات دي زي اللبان والبونبون بالظبط اي حد عايز مسكن يكلم اللي جنبيها يلا- تطلع له هي من الشنطه على طول فالمسكنات دي يعني مشكله مصريه كبيره جدا يعني اي واحده عندها المسكنات دي بتاخدها زي مثلا الشوكولاته كده فبلاش المسكنات الاسراف في استخدام المسكنات ده بيخلي آه، ضغط الدم غير مستجيب للعلاج آه، اذا احنا عملنا كل الحاجات دي وفضل الضغط غير مستجيب في الحاله دي يمكن نضطر نعمل عمليه اللي هي اللي انا قلتها كي لشريان الكلى عن طريق ال- القسطره بموجات ال radio frequency ودي عمليه حديثه جدا وجابت نتائج كويسه جدا في الحالات اللي هي غير مستجيبه لادويه الضغط اللي زي حالتك مثلا اللي بتاخد دوايين وثلاثه واربعه ومش مستجيبه لادويه الضغط. لكن ايضا مهم لو كنت بتاخدي اي علاج تاني زي علاج الهرمونات او كده مثلا حاجه في امراض النساء توقفي الحاجات دي لان الحاجات دي ممكن تؤدي الى ان ادويه الضغط ما تجيبش التاثير آه، المناسب بتاعها او بيحصل نوع من التفاعل السلبي يعني في بعض الاحيان بيبقى في تفاعل سلبي دواء يقلل الكفاءه والتاثير بتاع دواء تاني وعشان كده مهم جدا وانت عند دكتور القلب او دكتور الضغط اللي بيكتب لك الادويه آه، توريه كل الادويه اللي بتاخديها عشان يقول لك لا بطلي ده لا خدي ده ويعمل التوليفه المناسبه والحقيقه مجال ضغط الدم يعني مجال بقى خصب جدا في مصر وعندنا كميه ادويه يعني ترسانه هائله من الاسلحه يعني يمكن اكتر مجال فيه ادويه سواء بالشركات العالميه او الشركات المحليه ويمكن انا دايما بشجع المنتج الوطني وبقول طالما في المثيل المصري او البديل المصري ايه المانع ان احنا نشجع الشركات دي بتبقى اسعارها تقريبا نص او ربع الادويه الاجنبيه وحكايه إن الفاعليه والتاثير لا احنا عندنا شركات وطنيه الحمد لله يعني الواحد بيسمع مفخره لمصر يعني السنتين اللي فاتوا في الوقت اللي الاقتصاد فيه بيتراجع الشركات دي عاملة إنتاج متزايد وأسهمها في تصاعد وبتنتج أدوية كل العالم بياخدها يعني في بعض الشركات الوطنية المصرية بتاعت الدواء اللي هي مفخرة لمصر فعلا لدرجة إن الشركات العالمية بتيجي تعمل الأدوية بتاعتها هنا في المصانع بتاعتها ولما بتنتج دواء آه، بيتعمل له اختبارات الايزو واختبارات الثقة واختبارات الكفاءة بيطلع مطابق للدواء الأصلي اللي هو أنتجته الشركات الأوروبية والأمريكية فمش عايزين التشكيك والتخويل في كل حاجة يعني احنا مشكلتنا دلوقت آه، غير زي ما قال نجيب محفوظ آفة حارتنا النسيان أنا بزود عليها بقول آفة حارتنا النسيان والعناد والتخوين والتشكيك بقى عندنا مشكلة ال- التخوين والتشكيك ومحدش واثق في أي حاجة اه شركة مصرية دواء مصري يبقى مش مؤثر يبقى دواء تعبان الدولة بتصرفه لي من التأمين يبقى ملوش لازمة يبقى لازم ادور على الدواء الاصلي يبقى لازم اجيب الدواء المستورد يبقى لا عندنا ادوية مصرية آه، لها فاعلية ولها تأثير وبيجيب نفس المفعول وتمنها يعتبر الربع او الخمس بتاع الدواء الاوروبي او الامريكي فمش عايزين آه، نفقد الثقة في كل حاجة لان دي بتبقى تعتبر يعني آه، ظاهرة سلبية جدا آه، انتشرت في المجتمع المصري وبتكلفنا كتير على فكرة يعني انت مثلا لما تلاقي دواء آه، تمنه ربع الدواء الاجنبي وانت مصمم عشان تجيب الدواء الاجنبي عشان حد قال لك لا خليك في الاجنبي ده ت- الفعالية بتاعته اقوى وتأثيره احسن يبقى انت كده بتكلف نفسك وده استهلاك لموارد وعملة صعبة احوج ما نكون احنا آه، اليها في هذه الايام آه، فمهم جدا انت على الاقل طالما الدكتور وصف لك الدواء تجربه والله لو ما جابش النتيجة يبقى احنا هو آه، يلجأ للتصعيد من خلال برضو الطبيب المختص والطبيب آه، المعالج نرجع لموضوع حلقة النهاردة وزي ما قلت لحضراتكم الدوالي والدوالي ممكن تبدأ بألم آه، وما تكونش باينة وبعد شوية تبدأ تظهر وتبقى شعيرات خفيفة في المراحل المتقدمة تبدأ ت- تبقى كبيرة وحجمها يزيد وتبقى باينة جدا وبارزة وفي المراحل الأخيرة بتلاقي يحصل فيها تقرحات الجلد اللي فيها فواية تقشر وممكن تعمل التهابات ولا قدر الله تنتهي بجلطة في الوريد آه، اللي هو بتاع الساق اتصال أحمد أحمد اتأخر النهاردة في الاتصال السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام لا يا دكتور انا بحاول اتصل من بدري يعني الله المستعان أهلا بيك يا ازيك يا دكتور؟ ازيك يا أحمد أهلا أحمد؟
بيك يا أحمد والله يا دكتور انا كان عندي سؤالين السؤال أنت بقى من الأولاني- الغربية اللي المحلة أعلنت استقلالها ولا دي إشاعات؟ إشاعات؟
نعم يا دكتور بقول أنت من الغربية اللي المحلة أعلنت استقلالها ولا دي إشاعات؟
ما عنديش علم والله يا دكتور اه امبارح من الحاجات المحزنة جدا ربنا يجبر من الامور يا دكتور.
أنت بس مركز في الطب وخلاص في الأسئلة نعم.
الطبية لا والله يا دكتور انا عارف ان مصر محتاجه لا من ضمن ال- الحاجات اللي طلعت وخدت كمية يعني لا، تعليقات دكتور، وإسقاطات وحاجة تزعل جدا على قد يعني بقول لك إيه شر البلية ما يضحك يعني لا جمهورية هو ال- الحمد لله رب العالمين إعلان الناس دي استقلال أنا جمهورية بعتبر- المحلة الكبرى أنا طبعا دي بعتبر إن إشاعة الناس ديت سخيفة الوجوه يعني دي انكشفت وان ربنا حافظ مصر يا دكتور.
آه ما هو بس هي آه، فتره عصيبه ده العزاء بتاعنا بلد ذكرت في القرآن خمس مرات صراحة بينما مكة اللي هي آه، أم القرى ذكرت مرتين بس فدي بلد إن شاء الله محفوظة بعين الله آه، يعني في ان كلأ شاء الله و...
مصر هتقوم بال- وتحت رعايتي بإذن الله يعني بالعافيه يا دكتور ان شاء الله باذن الله مم. سؤالك يا أحمد السؤال الاولاني دكتور حضرتك يعني اتكلمت فيه سؤال مهم جدا حضرتك بالنسبه للشعيرات اللي هي الدقيقه اللي هي بتسبب جلطات علي صوتك يا أحمد شوية اللي اللي حضرتك الشعيرات الدقيقه اللي حضرتك اتكلمت عليها يا دكتور اه اه بداية الدوالي اه اه كيفيه الحد منها او الوقايه منها نهائيا يا دكتور يعني لو هي موجوده ازاي تتعامل معها صح.
والحد منها نهائيا ده سؤال مهم جدا تمام السؤال الثاني يا دكتور هو خاص بوالدتي انا آه.
عندي والدتي سن 55 سنه 55 آه، لما تيجي مثلا تنزل ان هي تمشي يومين ثلاثه في الاسبوع نزول السلم سهل والمشي سهل الطلوع بيبقى صعب جدا يعني تريح كل خطوه صغيره جدا لدرجه ان هي ساعات بتخاف ان هي تنزل عشان طلوع السلم النفس آه، بيتعب عملت جامد رسم قلب نعم النفس بيتعب جدا عملت رسم قلب الرسم قلب طلع كويس ما فيهوش اي حاجه كنت عايز اعرف السبب ده ايه يعني طيب انا هقول لك تعمل ايه في الحالتين شكراً اتفضل جزيلاً.
ماشي شكراً اوكي لك.
احمد على طول مواظب صديق دائم لنبض الحياة احنا بنعتز بيه وهجاوب اسئلتك يا احمد بس ما نشوف الاتصال الاتصال اللي من اسيوط لان ما نقدرش نزعل اهالينا في الصعيد يعني اتفضل مين معايا فتحي من الصعيد من اسيوط ان شاء الله اتفضل يا فتحي السلام عليكم وعليكم السلام ازي الساعه يا دكتور ازاي صح آه، كل عام وسعادتك طيب ومصر كلها بخير ان شاء الله يا سلام دعوة جميلة جدا ربنا يتقبلها كده نفسي إن القلوب شاء كلها الله.
تصفو مصر كلها وتشف تبقى كده بخير ان شاء الله واملنا في الله ان شاء الله ننصر الاسلام إن شاء الله تعدي المرحلة دي ومصر تستعيد مجدها واستقرارها وسلامها وأمانها وليس على الله بعزيز اتفضل ان شاء الله يا بيه.
مم.
طب بقول لسعادتك ايه نعم اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاة انا والسلام كان جاني جلطه من سنتين جلطة في الشريان التاجي في الشريان التاجي من سنتين وحولنا الدكتور من عندنا من بيروت من هنا عامل قسطره في القاهره اه وعملت قسطره الدكتور اللي عمل لي القسطره قال لي عايز دعامات فاضطريت اعمل مره اخرى دعامات اه فقال لي لابد من جراحه الدعامات مش قابله يعني حاول يحط الدعامات ما ينفعش انا ما نفعتش اه فالكلام ده عملت انا القسطره والدع- وموضوع الدعامات ده من شهر يناير 2012 يعني من ده السنة دي اه من سنه اهو اه ففي اللحظه ديت انا ماشي بالعلاج البلوفاكس والاتوريزا والنبلت آه.
والاميدور والتيازيم والدينترا ساعه تديني انها النهجان او ضعف التنفس مش مرتاح.
ووحدة بخاخه مش مرتاح مع الاسبوسيد مرتاح فبيجيني حرقان في صدري اه بيجيني حرقان من مش عارف من بعض المأكولات ولا من ايه لا ده الحرقان ده يعتبر أعراض الذبحة أحيانا بتيجي على هيئة حرقان لازم آه.
تهتم بالحرقان ده لا ملوش علاقة بالأدوية ولا بالأكل يعني ال- الذبحة ممكن تيجي على هيئة حرقان في الصدر ممكن تيجي على هيئة أيوة، أيوة، ممكن تيجي على هيئة جت مع وخزة أو طعنة ممكن تيجي على هيئة حاجة ضغطة جامدة جدا زي طول حجر قاعد على صدري وكتمة في وزي ما النفس يكون حاجه واقفه على صدري اه والدراع الشمال يتقل والظهر يتقل والكتف يتقل وتحس انك بتعرق وجسمك بيتلج ووشك اه يت- حاطط كده معايا واللي جنبك يقول لك انت نفسك اتكرش ووشك بيبهت و...
النفس آه.
بيتضايق ب- بضطر اخد البخاخه او بحط الجلو... بروح المستشفى بيدوني ال- الج- الجلوكوز بص يا حاج فتحي اتفضل يا بيه صلي على رسول الله اللي بعد عليه الصلاه والسلام بعد اذن سعادتك برضه ففي دكتور شاف ال- الاوراق دياتي قال لي عندك شريان فيه تلتين اللي بيغذي عضله القلب اه مفتوح ممكن ده تعمل مره اخرى دعامات وتحاول مره اخرى اه ممكن تحاول تعمل دعامات لو انت انت واضح ان انت رافض الجراحه آه، رافض بالجراحه طيب هنحاول نفتح لك يعني عارف انا دايما بقول يعني ايه النص احسن من ما فيش يعني partially corrected يعني بحاول اعمل حل جزئي لو انا مثلا هرفض الجراحه لكن عندي شريان كبير مؤثر ممكن افتح لك الشريان المؤثر ده بالقسطره احط فيه دعامه تانية بس هتبقى دعامه ذكيه بقى دوائيه انت واضح ان الدعامات العاديه عندك بتتقفل فانت محتاج دعامه دوائيه غالبا في الشريان اللي هو آه، فيه ضيق اللي هو المفتوح ممكن يكون فيه اللي هو مفتوح اللي بس بيغذي تلتين القلب وانا عضله القلب اه عندي بالظبط 57.
كده ممكن يكون في حته ضيقه دي لو فتحناها بدعامه ذكيه تعيش بيها وخلاص يعني لان واضح ان انت الاعراض عندك متكرره وعامله لك تعب اه مش بتتكرر معايا باستمرار ومش مخليك عارف تعيش فانا محتاج منك حاجتين اتفضل محتاج ان انت لغايه ما تجيلي ت- تجيب لي القسطره عايزك تقلل الاكل بتاعك بقدر الامكان اعمل ايه؟
تقلل الاكل بقدر الامكان يعني سعادتك ما باكلش الا لا بالرايب من اللي هو بنجيبه من آه، الدكاتره من ما تتعشاش خالص يعني ما تتعشاش وتنام فانت الغي العشاء وما خالص بتعشاش باكل بفطر بلبن رايب آه.
وباكل جزء من سد الفرخه بتاع 50 جرام غدا خفيف كده وما تتعشاش وإما والمجهود سمك- يا اما سمك مشوي امشي جنب الحيط يعني المجهود يبقى قليل قوي يعني ما أنا تحاولش الاكل بتاعي قليل خالص الاكل والمجهود يعني مش عايزك تبذل مجهود ما جامد وت...
باكلش اللحمه حتى خالص يا بيه المجهود والحركه المجهود والحركه عايزك تقلله بقدر الامكان لغايه ما نشوف ال... هنعمل لك ايه بالنسبه للموضوع انا ده عايز عايز ازيد سعادتك ان شاء الله خلاص تنور ويا ريت تجيب لي برضه موجات صوتيه ولو مش عندك هعمل لك عندي موجات صوتيه عشان نشوف كفاءه عضله القلب آه، كام لان ممكن تكون هي المسؤوله عن اللخبطه دي كلها ماشي يا بيه وس- وسعادتك عضله القلب عندي 57 طيب الحمد لله يبقى ما زالت العضله كويسه دي مؤشر ايجابي يخلينا مطمنين عليك ان شاء الله فما تقلقش موضوع الشريان ده سهل ممكن التعامل معاه ان كان في العمر بقيه ان شاء الله ربنا يخليك طيب اخد عنوان سعادتك اه من الكنترول ممكن يدوك ال- النمره بتاعتي ونرتب نشوف هشوفك ازاي ان شاء الله نيجي بالنسبه للاسئله بتاعت احمد آه، صديق البرنامج ان المره دي هو برضو ايه طلع على لوائح دمويه زي ما انا طلعت من القلب على لوائح دمويه فبيتكلم على الشعيرات الشعيرات الدقيقه دي البسيطه في اولها دي بتبقى دوالي في اولها كده بس بسيطه دي سهله زي ما انا قلت لحضراتكم آه، التجنب بتاعها ان يبقى في رشاقه في حركه الوزن ما يزيدش آه، مشي كل يوم آه، الواحد آه، بالنسبه للسيدات او الرجاله كانت طلعت موضه الكعب العالي بالنسبه للرجاله برضو يعني فبلاش الكعب العالي الوقفه الطويله الواحد اللي هو مضطر يقف وقفه طويله لما يروح البيت برضه ما يقعدش على رجل على كرسي كده ويخلي رجليه كده مدلدله لا يقعد يخلي رجليه ممدوده قدامه حتى انا بقعد اهزر مع اللي جاي اقول له انت من حقك تمد رجلك بقى في وش اللي داخل كده ده من حقك يعني اللي عنده الدوالي او داخل على دوالي يكون رجله على طول ممدده كده وهو نايم يعليها بحاجه مخده او حاجه الحمام الدافئ من الحاجات اللي بتزود الدوالي ففي النهايه خالص بعد ما يخلص الحمام يفتح ال- الميه البارده على الساقين ميه متلجه ويتجنب الامساك بقدر الامكان يعني المصريين طبيعه اكلهم تبص تلاقي يقول لك ايه انا عندي دايما الطبيعه بتاعتي ممسكه فاللي عنده طبيعه ممسكه يحاول يشرب لبن ياخد ملينات ياكل مثلا الياف فواكه خضروات عشان يخلي الطبيعه بتاعته لينه لان الامساك بيزود الدوالي نتجنب الاكل اللي هو ال spicy اللي فيه فلفل اللي فيه شطه ده بيزود الدوالي بالنسبه للسيدات بقى اللي هي خلاص يعني الحاله بتاعتها متقدمه في الحالة دي هتضطر تعمل تدخل من نوع ما هذا التدخل هيبدأ بالفحص بالدوبلكس وإذا طلع أن الصمامات بتاعة الأوردة العميقة أو ال perforator اللي هي بتوصل بين الأوردة العميقة والأوردة السطحية فيها مشكلة أو خلل يبقى في الحالة دي هنعمل تدخل وهذا التدخل قد يبدأ ب آه، عن طريق الليزر عن طريق الحقن وممكن في بعض الأحيان بنحتاج آه، نعمل آه، تدخل الجراحي آه، حالات قليلة قوي اللي بتحتاج التدخل الجراحي الحالات اللي بيبقى فيها استعداد وراثي وبتبقى متفاقمة جدا وبتعمل مثلا ورم زيادة جدا في الساقين أو بتعمل قرحة لكن دي بتبقى حالات قليلة معظم الحالات إذا احنا اهتمينا بيها إن شاء الله مش هنوصل للمرحلة الأخيرة بالنسبة للسؤال التاني بقى بتاع أحمد اللي هو بتاع والدته ما تقدرش تطلع خطوتين على السلم آه، النزول سهل لكن الطلوع صعب طبعا الس- الطلوع ده هو اللي بيكشف كفاءة القلب فرسم القلب يا أحمد مش كفاية لازم تعمل أشعة تلفزيونية موجات صوتية على القلب او تعمل رسم قلب بمجهود لان هو احنا لما بنعمل رسم قلب وهي نايمه ما خلاص هي بتبقى وهي نايمه كويسه هي ما بتنهكش وهي نايمه وما بتنهكش وهي نازله السلم فلازم احنا نعمل اجهاد للقلب عن طريق رسم قلب بالمجهود او موجات صوتيه بالمجهود دي هتبين لي بالظبط اذا كان في مشكله في عضله القلب او مشكله في شرايين القلب وهنبدا إيه آه، نتعامل معاها لكن مبدئيا لازم ما تعملش بقى طلوع السلم كل شويه لان ده ممكن يكون فيه مشكله في القلب فهتعمل فحص للقلب وتقلل المجهود لغايه ما يبان حالة القلب بالظبط بالفحوصات وتقلل الملح والمخللات لأن لو الضغط في أوله شوية عالي مع الملح وكده ده بيزود آه، النهجان لو في وسيلة لو في وسيلة لخفض الوزن يبقى كويس جدا يعني قبل ما أسيبكم النهاردة وإن شاء الله يعني أتمنى يكون الأسبوع ال- الحالي ده اللي هو يبدأ بالنهاردة يكون فاتحة سلام وخير ولقاء وصفاء وتصافح يعني آه، تتصافح القلوب آه، قبل أن تتصافح الأيدي والعيون وزي ما قلت ان مصر هذه المحروسه آه، كنانه الله المحروسه بعينه ورعايته ان شاء الله تستمر محروسه وتتجمع القلوب وينتظم نبض القلوب المعنويه والعضويه وينتظم نبض الحياه في مصر والى لقاء الاسبوع القادم ان شاء الله قبل ساعه من الان ويتواصل نبض الحياه والسلام عليكم ورحمه الله